فيض المولى يجلو أسرارا وبيانا في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة على هذه الشاشة المباركة الطيبة شاشة قناة الرحمة الفضائية ومع حلقة خاصة من برنامجكم البرهان في إعجاز القرآن ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الذي شرفنا بالدعوة إليه وأكرمنا بالبلاغ عنه وأعزنا بالجهاد بكتابه الكريم جهاد الكفار والمنافقين امتثالا لأمره تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا ويسعدني أنا شخصيا ويسعدكم أيضا أحبتي في الله أن نستضيف في هذه الحلقة الخاصة أستاذا جليلا وعالما فاضلا نستخرج من فضيلته اللآلئ والضرر في مجال تخصصه نستضيف في هذه الحلقة المباركة الطيبة حلقة خاصة من برنامج البرهان الأستاذ الفاضل أستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية طب الأزهر بكلية طب الأزهر بدمياط الجليلة أهلا بك أخي أهلا يا الحبيب فندم أهلا أهلا دكتور علي شرفتنا في هذا البرنامج المرة الثانية ونسأل الله تبارك وتعالى أن يضمنا أو تضمنا لقاءات ولقاءات شاء الله.
بمشيئة شكراً يا الله أستاذ.
عز وجل في الحقيقة آه، يعني شرفنا من قبل أستاذنا الفاضل وتحدثنا في مواضيع في غاية الإبهار هذه المواضيع تختص بتخصص أستاذنا الجليل ألا وهي الكلى والمسالك البولية ونحن في هذا البرنامج كما تعودنا أحبتي في الله نتحدث في محورين رئيسيين المحور الأول الإعجاز في الخلق والإبهار في الخلق والإبداع في الخلق المحور الثاني نتحدث عن الإعجاز العلمي الإعجاز العلمي كما عرفته من قبل هو حقائق أخبر بها المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ 14 قرنا وهذه الحقائق يعني جاء العلم الحديث بتأييدها وقبل أن نكمل نخرج في فاصل قصير جدا ونعود لحضراتكم بمشيئة الله عز وجل
سنعود بإذن الله ها- ها- ها- ها. حان الآن موعد صلاة العشاء يا رحيما بعبادي
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله
عدنا بفضل الله
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان برهان من فيض المولى يجلو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبتي في الله مرة أخرى بعد هذا الفاصل القصير ونبدأ آه، كي لا يذهبنا الوقت كل حلقة في توجيه الأسئلة مباشرة إلى أستاذنا الجليل ونبدأ بما انتهينا به في الحلقة السابقة منذ آه، شهور آه، نستأنف بمشيئة الله عز وجل هذا السؤال الهام ونرجو أن نفتح آذان القلوب لتلقي هذا الإبهار في خلق الله عز وجل أحبتي في الله أستاذنا الجليل يعني نريد أن نتحدث اليوم مستأنفين الحديث عن الإعجاز في خلق هذا العضو العظيم جدا في جسد الإنسان ألا وهو الكلى تفضل حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان ذلك المخلوق الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته ولفت النظر إلى عظمة هذا الخلق فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قول الله عز وجل مؤكد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ولذلك أدعو السادة المشاهدين أن يتخيل كل واحد لو أن بدل العينين في هذا المكان كانت عين واحدة في النص والله ورا والله الأنف بدل فتحتين كان فتحة والله الفم يتخيلوا الشكل كم كيف كان سيكون قبيحا ولذلك أن تنظر في الوجوه تجد وجوه جميلة أجسام تخيل أي تخيل للخلق الآدمي لن تجد أفضل من خلق الله سبحان الله ولذلك قال الله عز وجل آه، بينبهنا إلى عظمة خلقه ويعني الثقة التامة في الإعجاز بيقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني لو في خلل أيوه.
مش هيقول لنا بصوا ده هو بيقول انتوا ما بتبصوش ليه لهذا العظم لهذه العظمة وهذا الخلق المحكم الجميل بص للبني آدم وهو ماشي ايه اللي يقدر يثبت حاجة تمشي على رجلين بس ويوطي ويعمل كده وكده ويشيل حاجة وممكن يمشي وهو موطي و- كل ده على رجلين سبحان لأن الله الجهاز العصبي المركزي مع العضلات مع الجهاز الحركي مثبتة الحركة لما بيعملوا ريبوت أو حاجة شوف قد إيه وبيطلع بقى نهار ما يتحرك ويتزق كده وكده يقول لك ده بالريموت واشتغل بالك بالإنسان العظيم الذي خلقه الله فسواه سبحان الله وكرمه على الرغم من ديانته فقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا جهاز البول التناسلي من الأجهزة الهامة في التكوين الإنساني في تكوين الجسم الإنساني وكل أجهزة الجسم مهمة مفيش حاجة في جسم الإنسان غير مهمة لأن الله لم يخلق شيئا عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون مفيش حاجة عبث فتعالى الله الملك كل أجهزة الجسم مهمة ولذلك لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما تجب أن تكون عليه العلاقة بين الناس من توادد وتراحم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أي التهاب في الأذن يعمل سخونة في كل الجسم ويشعر الإنسان بضعف الحركة ومش قادر يتحرك ونفسه مش مفتوحة للأكل ليه وعينه في الأذن ما له وما للأكل لأن الجسم وحدة واحدة الجهاز البولي التناسلي بيتكون من عدة أعضاء أولها الكلى في الحلقة السابقة أشرنا إلى الكلى ومكونات الكلى وحجم الكلى وزن الكلى وكل ده لكن لما نبص نذكر من قبيل فإن الذكرى تنفع المؤمنين للإعجاز الخلقي في الكلى ربنا خلق العضو ده اتنين مش واحد ليه؟ لأنه معرض للتلف من البول والحصوات والالتهابات لأن هو المجاري بتاع الجسم المجاري البولية بيخش عليه الدم في حدود 1200 سنتي في الدقيقة لتر وشوية عشان يطلع سنتي بول
1200 سم في الدقيقة في الدقيقة دم خش اه دم يطلع منه يطلع سم منه سنتي بول قوة تركيز غربلة عالية.
تركيز غربلة.
اه طبعا سبحان الله لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق هذا العضو لينقي السموم من الجسم فتخرج عن طريق البول نعم هذا نعم خلقه الله اثنين علشان يبقى فيه احتياطي يكفي لهذا العمر ممكن يعيش 100 سنة يبقى عنده احتياطي يكفيه لل 100 سنة معرض لحصوات معرض لالتفات يبقى فيه الواحد زي ما قلنا قبل كده ممكن يعيش بنص كلية عيشة كاملة والكلية فيها حوالي مليون نفرون مليون وحدة كلوية وحدة ايه, إيه ترشيح بقى النفرون يا دكتور علي يعني ايه النفرون الوحدة دي الوحدة دي عبارة العظمة عن فيها ايه نعم مليون آه، في الكلى في الواحدة كل كلى مليون آه.
واحد يعني بتتفاوت من شخص لشخص حسب حجمه ومن كلى لكلى فهي مليون لغاية 2 مليون في بعض الناس في الكلى الواحدة النفرون ايوه اللي هو وحدة الترشيح يعني الكلية دي عبارة عن ايه عن غشاء داخله وحدات ترشيح النفرون عبارة عن حاجة زي محفظة يعني آمل ان احنا كنا جبنا رسم او حاجة عشان المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قاعد المشاهدين ان شاء الله المرة الجاية هنعرض صور كاملة آه للأمور يبقى عشان تبقى ونعلق أقرب.
عليها إن شاء الله.
نعم هتلاقي المحفظة كده زي زي ايدي ما هي معمولة كده وبعدين داخل شريان وفي الدم هذا الشريان بيتفرع في داخل المحفظة دي إلى شعيرات ايوه ويطلع من الناحية الثانية وريد اه يطلع يقول- وريد من الناحية الثانية يطلع ولا عم- شريان برضه يطلع شريان من الناحية الثانية هو شريان من هو الناحية التانية.
بي- يعني له نظام مختلف عن أي أجهزة آه.
آه.
أجهزة في الجسم يعني مختلفة هذا الأمر يقوم الضغط في داخل هذا ال- الوعاء الدموي مع الضغط بتاع الكبسولة نفسها يرشح المية من البلازما فتنزل في الأنابيب اللي هي زي زي دراعي أنابيب اسمها loop of Henle ايوه الأنابيب دي بينزل فيها ما يحتاجه الجسم وما لا يحتاجه الزيادة تستمر واللي يحتاجه الجسم يتاخد تاني يعني هي اللب- شو اه اللب- الانابيب ديت لها بتع...
وظيفة تانية بعد آه النفرون.
بتعيد امتصاص ما قد أفرز مما يحتاجه الجسم من صوديوم من كلورايد من أي حاجة لغاية لما تصل في النهاية إلى بول فقط ده في الطبيعي في الإنسان الطبيعي ال- ال- الجهاز ده بمكوناته اسمه نفرون وهو جهاز معقد يعني إن شاء الله في الصورة إن شاء الله.
هيبقى- ه- هن- هنبينه أوضح هذا الجهاز المعقد كل كلية فيها م- تقريبا مليون قد يزيد الواحد ممكن يعيش حياة طبيعية ب 500 ألف نفرون يعني بنص كلية يعني ربع الناحية دي وربع الناحية دي أو نص في الناحيتين ولذلك الناس اللي هم بيستأصلوا كلى أو بيشيلوا جزء منها أو بيحصل لهم حصوات وتتفتح الكلى وتتشال الحصوة ما هو الفتح ده بيقطع في داخل الكلى أحيانا لما يطلع الحصوة من نسيج الكلى أيوة.
بيقطع في داخل نسيج الكلى المشرط وهو بيقطع ما هو بيقطع مثلا مئات النفرونز ايوه بت... ب... خلاص بتتقطع بتروح ولذلك هو يعني احنا في, سبحان في الله.
طرق العلاج ما يأتي بالدواء أفضل ما يأتي بالجراحة والحديث قال آخر الدواء الكي الله يفتح عليك ونحتاج إلى الجراحة إل- إذا لم يكن للدواء آه، مكان يعني لو حصواية صغيرة أقل من سنتي مثلا والحالب والمجرى سالك ممكن تبقى أقل من سنتي والحالب والمجرى مقفول ما تنزلش مم.
والكلى عندها كفاءة تدفع ما هو دلوقتي لو في خرطوم في حصوة عشان الحصوة دي نزقها عايز عايز إيه؟ سلامة الخرطوم انه يبقى سالك للآخر وقوة دفع وقوة دفع من قدام علشان تزق الحصواية قوة الدفع ده افراز البول من الكلى يبقى لازم الكلى دي تبقى سليمة وبتفرز بول عشان يزق الحصوة ايوه ولازم الحالب لغاية الحوض لغاية المثانة يبقى سالك علشان الحصوة تعدي مم.
ففي هذه الحالة الحصوات الصغيرة احنا بنفضل فيها العلاج الطبي ونفضل أن لا يكون هناك تدخل إلا لضرورة طيب قبل ما نكمل الكلام الشيق جدا في اعجاز الخلق بنتلقى اتصال الاستاذ عادل من الاردن السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم عليكم السلام
ممكن اكلم الدكتور لو سمحت اتفضل الدكتور مع حضرتك على الهواء تقفل بس يعني وقت التلفزيون بس يا دكتور اللي اتفضل.
حصل معايا احنا شوكي ان انا مشيت للدكتور فعملت حليل فقال لي انك عندك الكليه اليمين صغيره شويه
حاول ت- يعني توطي صوت التلفزيون على الاخر خالص عشان تتواصل مع ال- مع خلاص الدكتور فقال لي الكليه اليمين صغيره شويه طبعا انا بيحصل عندي تعب بسيط يعني مش كتير بس في بعض الاحيان بيحصل حاسس ان دي الم في جنب اليمين فمش عارف ايه سبب انها صغيره وغير كده ان جنب الشمال بدا كمان يعني يحصل فيه الم في نفس المكان يعني اعتبر الكليه برضه بس الواحد عشان هو شغال في في شغل تعب وكده يعني او في عماله فمستقل اهل الامور ماشيه بس انا عندي الكليه جنب اليمين بيوجعني في بعض الاحيان والتحليل اثبتت انها صغيره مش الحجم العادي بس الامور عادي مش تعبني قوي يعني ماشيه ف فعاوز اعرف تفسير سبب صغر الكليه هاشي في نعم مقابل ان انا كان عندي التهاب في البروستاتا ماشي الكلام ده على المدى البعيد يعني سنك كم سنة انا سني بالظبط آه، 32 سنه
عملت عمليات في الكلى اليمين لا لا ولا عمليات غير عملية الزايدة تقريبا من حوالي يمكن ست سبع سنين ثمان سنين ما كنتش بتعاني بالتهابات متكررة في البول في أي مرحلة من عمرك
ها ما كنتش بتعاني من التهابات متكررة في البول المرحلة مرحلة التهابات اللي كانت في البروستاتا تقريبا كانت آه، في سن الجامعة يعني من حدود 23 سنة أو 24 سنة طيب خلاص كده
ما يا دكتور؟
خلاص خلصت السؤال ما ما- آه، خلصت السؤال بخصوص آه، حجم الكلى اليمين وصغر حجم الكلى اليمين طبعا إذا الدكتور قال لك خلاص لكن آه، ال- علشان تعرف الحجم صغير أو كبير لازم تعرف الأبعاد الطبيعية الكلى الطبيعية هي 12 أو 13 سنتي بتختلف من شخص لشخص في 6 في 2.5 إلى 3 ده الحجم الطبيعي لو هي أصغر من كده نسبة بسيطة مقبولة لو هي أصغر قوي بيبقى أسباب إما خلقية هي ربنا خلقها كده حصل ت- ت- توقف في أي مرحلة من مراحل النمو أو إنها تعرضت لالتهابات متكررة فضمرت الالتهاب دايما ي heal with fibrosis بي بي بينتهي بتليف أيوة.
فضمرت طبعا آه، لا حل لها آه، كصغر انها تكبر ولكن يمكن الابقاء على ما فيها من nephrons من من آه، وحدات ترشيح كلوي يعني اللي جا- اللي فيها موجود نحافظ عليه عاوز تعرف كميه اللي موجود في الكلى بتعمل حاجه اسمها diuretic renography او مسح ذري على الكليه الكليتين وطبعا المسح الذري ده بيديك نسبة ال- الوحدات ال- السليمة أو نسبة الشغل في هذه الكلى وهي طبعا هتلاقي إن شاء الله فيها نسبة شغالة تحافظ عليها والكلى الشمال آه، لو كانت الكلى اليمين دي الصغيرة دي واقفة وقف كبير يعني نسبة كبيرة فيها تالف هتلاقي الكلى الشمال وده من الإعجاز اللي اللي احنا يعني موضوعنا اتفضل.
ان ربنا سبحانه وتعالى لما كلى بتتوقف او تضعف او تتشال الكلى الثانيه بتاخذ وظيفتها وبيحصل فيها ما نسميه compensatory hypertrophy بتكبر.
التضخم التعويضي تعويضي وزي ما قلنا ان لو لو واحد بيستخدم دراع كبير لان دراعه آه، آه، كتير لان الدراع التاني لا يستخدم تلاقي الدراع في تضخم قوي ليه لان هو بيستخدمه ضعف ما كان يجب ان يستخدم فهي هتلاقي الكلى الشمال لو الموضوع ده من فتره والكلى دي ضعيفه قوي هتلاقي الكلى الشمال كبيره عن الطبيعي تلاقي سنتي زياده مثلا في كل الابعاد في هذه الحاله آه، طبعا انا انصحك انك تعمل مسح ذري؟
مسح ذري ولو ما كانش ع- امكانياته يا دكتور على المسح الذري لو ده، ما كانش وظائف الكلى العاديه العاديه ما هو بتزيدش.
بس الكلى العادية في الحالة دي كرياتينين هتطلع والحاجات دي.
طبيعية ليه؟
هتطلع لأن طبيعية، لأن الكلى في compensatory.
الشمال طبيعية اه واحنا قلنا ان نص كلى يكفي فمش آه، هيلاقي اي مش فرق هيلاقي فرق.
ومش هيقدر يحس باي حاجة انا انصحك انك انت تعمل تحليل بول دوري كل ثلاث شهور او كل ست شهور اذا كان في التهاب بتعالجه اذا كان في اي حاجة بتعمل موجات صوتية اذا ما كانش في امكانيات المسح ده اعمل موجات صوتية وتابع بيها عشان نحافظ على ما هو موجود الله ان يظل سليما وبعد كده لو في حاجة من الحاجات دي بتعالجها وشرب الماء من أهم الأشياء التي تؤدي إلى سلامة الكليتين عندك إن شاء الله بارك الله فيك يا دكتور علي معلش الاتصالات تقريبا هتبقى كتير النهار شويه الاخ شكري من دمياط السلام وعليكم.
عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الدكتور معايا لو سمحت الدكتور علي معايا اتفضل دكتور مع علي مع حضرتك بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي ابن عنده حوالي تسع سنوات كده آه، كان عم كان عنده يعني القبيض بتاعه كان فيه خرم لتحت شويه طيب بسم الله الرحمن ففي دكتور هرمونات هنا قال لنا ايه احنا هنطهره وهنعمل له عمليه ن- نعدل الايه مجرى البول نرفع الايه الفتحه لفوق شويه ماشي يا دكتور نعم
فعملها لكن ما نجحتش الخرم اللي هو فتحه رجع اتسد تاني ورجع آه، ورجع ايه آه، قديم اشتغل تاني ايه ح- يعني تنصحنا بايه سيادتك بقى دلوقتي او نعمل ايه طيب وهذا الخرم ده ممكن يأثر على الخلف بتاعه او نسيبه على كده يعني ولا نعمل ايه دلوقتي بقى
بداية هذا الموضوع آه، كثير يعني نسبته حوالي من 1 ل 3% الله بسم اه الله ال hypospadias واحيانا اعلى واسمه hypospadias يعني الفتحه صح.
في غير مكانها الطبيعي وله مراحل درجات يعني ممكن تبقى لغايه بين القضيب والكيس الصفر يعني الى هذا الدرجه الى هذه جوه الدرجه كده.
او بعض القضبان بيبقى فيها ت- ت- ت- تقوس بيسموه مم.
كرديه مم.
فطبعا آه، ابن حضرتك لو تجيبه لنا مستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة إن شاء الله نعمل له اللازم وأما فشل العملية ده وارد لأن عمليات التجميل بيبقى فيها نسبة فشل عالمية فإحنا إن شاء الله نجتهد إن إحنا نعمل له اللازم والشافي هو الله لكن لازم يتعالج إذا كانت الفتحة آه، دي ضيقة هتؤثر على سلامة وكفاءة المثانة والحالب والكلى لازم يتعالج علشان الوظيفة البولية إخراج البول مم.
والتانية الوظيفة الجنسية مستقبلا لأن بتأثر.
طبعا لازم يبقى في الفتحة في مو- أقرب ما تكون إلى الوضع الطبيعي أيوة.
علشان يحصل القذف في أيوة.
مكانه الطبيعي يعني فإن شاء الله تعالنا وربنا يعمل اللي فيه الخير جزاك الله خير يا دكتور علي آه، الاتصال آه، آه، ام جنى بنها السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته السلام عليكم ام جنى اتصال قطع الاخ فؤاد من كفر الشيخ ايوه معاك معاك معاك يا- اتفضل السلام عليكم ورحمه الله لو سمحت اكلم دكتور اتفضل
ايوه يا دكتور اتفضل
انا عندي آه، فيه كليتين فيه حصتين على الكلى في حصوه على الكلى وحصوه على المراره فكنت عملت اشعه من سنه كده فالدكتور قال لي ايه اعتبرهم مش موجودين في كده فهل يعني ديت يعني أ- اتابعها ولا انسى الموضوع ده
آه، سؤال مهم بتعتمد على مكان الحصوة ودرجة تأثيرها على الكلى طبعا حصوة المرارة لا تخصني تخص قسم الجراحة العامة فاسأل فيه أهل الذكر هم الجراحين الجراحة العامة حصوة آه.
المرارة هو عنده حصوه حصوة مراره مرارة وحصوة كلى أنا أجيبك ما يخص حصوة الكلى آه.
لازم الحصوة تعمل أشعة عادية آه.
وموجات أيوة.
صوتية وإذا احتاجنا قد نحتاج أشعة بالصبغة علشان نقول بيها أحيانا في حصوات بتبقى اسمها buried stones حصوات هي م- مدفونة في لحم الكلى يبقى ده العملية عليها خسارة ملهاش لا مش لازمة.
عاملة حاجة اه واخد بالك جيب مقفول pocket مقفول وتكونت فيه حصوايه وفتحته ضيقه علشان نجيبها دي بتبقى يعني ما, ما تستاهلش أيوة.
ما لم تكن تحدث اي د- نزيف دموي او قلق او مغص شديد او التهاب لا نتدخل فالدكتور اللي قال لك كلامه قد يكون محق فيه ولكن عايز تتابع لازم تتابع باللي انا قلت لك عليه ان احنا نعمل اشعه عاديه موجات صوتيه نشوف الكل الحصوايه دي فين ومأثرة على الكلى وقافلة أجزاء منها أو مش مأثرة خالص وبالتالي نقدر نقول لك تعمل عملية أو تتابع فقط جزاك الله خير يا دكتور علي وبعدين احنا الحقيقه الاسئله هت هتقطع الاسترسال الطيب والجميل للاعجاز في خلق الكلى ولكن يعني احنا برضه عايزين نفيد الناس جزاك الله عنا كل خير اه، نكمل موضوع الكلى ولا نعم.
نك- ولا نتكلم في المغص الكلوي اللي بيتكلم عليه ده ما هو بحضرتك.
دلوقتي يعني لما نعرف ان الكلى دي آه، ربنا سبحانه وتعالى خلقها اتنين أيوة.
علشان ت- ده ده اعجاز مهم ايوه ما انا عايز عايزين ما خلق فسوى وقدر قدر فهدى فهذا سبحانه و- وخلق فيه هذه النسبة التعويضية أيوة.
حتى ان لو واحدة اتشالت التانية تقوم بالحمل على اساس تخ- تؤدي الى مين سلامة.
مين اللي عرفها بقى ان دي مين اللي عرفها من دي دمرت الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ودي من سبحانه ده في وتعالى.
كل اجزاء الجسم هذا الشيء يبقى ده وبعدين لما تيجي تبص تلاقي ان ربنا خلق الكليه في آه، البطن من فوق وورا الامعاء والغشاء البريتوني ومحفوظه بعضلات الظهر من ورا الكلى اه طبعا آه.
يعني في مكان امين محكم آه.
ومحاطه باربع اغلفه من الدهن اتنين والكبسول بتاعتها كل ده علشان تبقى محفوظه سبحانه وتعالى طبعا ولذلك يعني آه، نادر ما تيجي حوادث وفيها ان الكلى مصابه نادر اه إنها بتيجي مح- الطحال دايما اه لكن الكلى تيجي شرخ في الكبد في الكبد ان الكلى لا الكلى لا قليله شويه طبعا لان آه، فعلا.
اهميتها ربنا خلقها سبحانه محفوظه وتعالى.
في هذا الجيب مم.
وبعدين برضو ما كانتش في الحوض مع انها طالعه من الحوض يعني في في النمو الجنيني هي طالعه من الحوض وطالعه فوق آه.
ولذلك احنا بنلاقي احيانا بعض الحاجات الخلقيه الكلى تحت لسه في الحوض لان حصل لهذه الكلى اثناء ارتفاعها اللي المفروض ترتفع حصل حاجه مشكله والجنين في بطن امي فتوقفت في هذا المكان اسمها اكتوبك كدني مم.
موجوده في مكان غير المكان الطبيعي تحت بس قايمه بوظيفتها ت- يعني, غالباً يعني.
طبعا في الغالب بتبقى قايمه بوظيفتها آه.
و- واحيانا بتبقى فيها ح- يعني لها مش لها ظروف فممكن ظروف.
تبقى طبيعيه وممكن تبقى غير طبيعيه لكن الفكره انها موجوده في الحوض ربنا ما خلق ده حاجه استثناء من القاعده آه.
لكن الطبيعي انها تبقى فوق لان برضه لو كان الكليتين فضلوا تحت طب الست لما تيجي تبقى عندها حمل الجنين ده هيبقى فين هيتمدد فين والكليتين يبقوا ازاي مم.
يعني ربنا سبحانه خلق وتعالى.
سبحانه وتعالى هذا الجزء او هذا العضو في احسن تقويم طيب ان شاء الله نكمل بعد آه، هذا الاتصال آه، الاخت ام خالد من الاسكندريه السلام عليكم وعليكم.
عليكم السلام
لو سمحت يا دكتور ممكن اسال الدكتور سؤال اتفضلي أه، بس مش عارفه هو خارج الحلقه ولا ايه مش عارفه يعني معلش انا اسفه يعني هو اتفضلي انا عندي عندي ابني اربع شهور وداخل في خمس ايام وما ما عملش بروف فانا خايفه اديله اي علاج يعني لان السن صغير ومش عايزه اديله البوس فتنصحني بايه حضرتك؟
ال- وسؤال تاني إمساك ولا حضرتك إيه؟
آه، عندي آه، اخويا عمل عمليه مرتين آه، لتفكيك آه، حصوات فهل التف- يعني يعني يعني كتر العمليات في تفكيك الحصوات بيأثر على الكلى؟ وشكرا قوي خليني اجاوبك السؤال الثاني الاول صح آه، تفتيت الحصوات ده حاجة حديثة وحاجة كويسة وفي أجهزة دلوقتي بتفتت الحصوات بحيث تنزل الحصوة رمل ولو نجحت بتبقى طبعا أفضل بكتير من الفتح والتدخل الجراحي لأن دي ما فيهاش إصابة لنسيج الكلى في الغالب وطبعا دي حاجة من من بداية الثمانينات ولا تزال في العالم كله حتى اليوم فلو لم تكن آه، فيها كفاءة كانت توقفت أيوة.
واحنا بنتابع الناس بنلاقي بعد سنين الكلى ما زالت بكفاءتها طبعا آه، بتعتمد على حجم الحصوة وهل الحصوة دي من النوع الجامد الناشف اللي ما بيكسرش والله الجوع نوع الفرايبل اللي هو ممكن يتكسر من جلسة او اتنين طبعا لا ننصح بكتر الجلسات كتر الجلسات برضو مش يعني ميزة لو هي ت- ت- ت- تفتت في جلسة افضل من اتنين وفي اتنين افضل من تلاتة وهكذا لا تاثير على كده يا دكتور علي هو لي- لم يثبت تأثير جوهري على نسيج الكلى من الموجات التصادمية ايوه لأنها موجات صوتية لا تؤثر على هذا فطبعا آه، دي بن- بنفضل إنها آه، الحصوات الصغيرة لغاية 2 سم ولها ظروفها وشروطها إن احنا ما بنفتحش عليها دلوقتي خالص وبإنما بنبعتها للتفتيت لأن ده أسلم للمريض طبعا مفيش عملية في آه، الجنب ولا فتحة.
شق في الجنب ولا حاجة فهو طبعا آه، تفتيت الحصوة اللي عمله أخو حضرتك ده مش غلط صح ولو في أي مشكلة يتابع المركز أو المكان اللي عمل فيه وإن شاء الله ربنا هيهديهم إلى الصواب لأن هم عملوا الصح بخصوص ابنك أربع شهور اللي هو ما عندهوش آه، براز طبعا آه، طيب.
يعني لو تقدري تديله آه، لبوس جليسرين أو حاجة للأطفال آه، ما يجراش حاجة دي غير ضارة وما تقدريش وفي مشكلة اعرضيه على طبيب أطفال لأن ده مهم أربع شو أربع أيام ما يعملش براز لا طبعاً.
يجب أن يعرض على ممكن طبيب يكون أطفال obstruction ولا حاجه جزاك الله خير يا دكتور علي الاخ ابو احمد من الامارات السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف اتفضل حالك يا ابو دكتور احمد اتفضل
كيف حالكم جميعا اهلا وسهلا الله يعزك آه، لو سمحت استفسار بالن- آه، بالنسبة للزوجة يا دكتور علي آه، في بيجي لها حرقان في البول دائما وبتدخل الحمام تقريبا من ست مرات يوميا آه، في كل مرة تقريبا 15 دقيقة إلى 20 من 15 ل 20 تقريبا في طول اليوم ست مرات في 24 ساعة ست مرات والله إيه؟
أي نعم كل لا يعني في النهار من أول ال- ال- اليوم من في النهار فقط في ست النهار مرات ست تقريبا مرات اه من اول ما تقوم من النوم الى ما آه، ان هي تنام تاني يعني وت- وتقعد في الحمام 15 دقيقة آه، من 15 ل 20 كل يعني مرة عسر بول يعني في كل مره نعم
عسر بول بول ان هي فيه ال- الحرقان في البول احيانا آه، وفي مثلا لما تدخل الحمام آه، بالنسبة الأول يعني تتبول عادي بعد كده ينزل منها نقاط فهي يعني بتتخيل لو خرجت ما تتحمل يعني لأن هي تتبول تاني أو كده يعني يعني في مشكلة عندها في ال- في المكان ده يعني كم عمرها
آه، 21 وهي آه، يعني طيب يكفي في السؤال كده هل في حمل او حاجه
لا هي زوجها هي معقود عليها فقط مش زوجة لم يعني تتزوج.
دخل بها اه طيب يعني هي آه، معقود عليها ولكن ان شاء الله ستدخل بعد اسبوعين ففي اشياء قبل الزواج مثلا او كده يعني انا انصح بس انها تعمل تحليل بول كويس وعن طريق تحليل البول هنعرف اذا كان في نسبة صديد او لا آه، لو في صديد بتتعالج لان ده آه، في اغلب الظن طبعا عايز ابحاث لكن اغلب الظن ده بيبقى التهاب في المثانة او في مجرى مجرى البول البول، آه.
ويبقى كتير في ال- البنات والستات لان المنطقة لما فيها افرازات احيانا بعض من الميكروبات والمو- دي بتطلع لجوه من خلال مجرى البول وتعمل التهاب في المثانة النظافة طب الشخصية دكتور لو سمحت هي في هي دكتور لو سمحت اتفضل اتفضل طيب هي آه، يعني سمينة شوية هل ده له علاقة بالسمنة او كده يعني لا لا علاقة للسمنة في الغالب بالتهاب المسالك البولية إلا إذا كان المنطقة دي بتعرق كتير من السمنة والنظافة الشخصية قليلة فطبعا بيبقى في التهاب في هذه المنطقة مجرى البول في الستات والبنات قصير عنه في الرجال حوالي 4 سنتي فال ascending infection آه.
صعود الالتهاب من المنطقة مع افرازات المهبل مع الكلام ده كله بيبقى سهل.
بيبقى سهل فبيعمل ه- سهل ان يحصل لهم التهاب في المثانه تعمل بس ت- نظافه شخصيه وتعمل التحليل بول كويس وتعالج بناء على تحليل لو كانت النسبه عاليه تعمل مزرعه وتاخد العلاج وان شاء الله هتبقى كويسه جزاك الله خير يا دكتور علي ام محمد القليوبيه السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه السؤال للدكتور آه، اتفضلي بنتي عندها 15 سنه في الصف الثالث الاعدادي وعندها بتدخل الحمام دورة المية كتير كل دقيقتين ورحت عملت لها تحاليل التحاليل آه، قال لي عندها نسبة آه، نسبة بسيطة عندها نسبة أملاح بسيطة مش عالية فخدت العلاج وبعد ما خدت العلاج بفترة كده بأسبوع التاني رجعت برضو تدخل المية تدخل الحمام كل دقيقتين الاقيها تدخل الحمام باستمرار
هو ده السؤال يعني اه هو خايفة لا طبعا يأثر عليها فيما بعد يعني حضرتك تنصحني بإيه انصحك ان لو تحليل البول كويس قال ان ما عندهاش التهاب بول تعمل النظافه الشخصيه وتجمدي قلبك شويه لان بيبقى في بعض الحالات بيبقوا يعني ايه يعني ايه كل دقيقتين دي يعني هو لحق أم- عملة بول يعني ع- اجمدي شويه و- واديها يعني آه، ممكن تبقى بتلفت انتباهك لهذا الامر او هي حاسه بمشكله في مكان ما في يعني فيها شق نفسي في المثانه العصبيه يا دكتور علي بس مش هتبقى مش هتبقى بهذه الصورة في المثانة العصبية المثانة العصبية.
بس مش هتبقى بهذه ما الصورة تكونش كده اه لان طبعا دي المثانة العصبية بتبقى لفترة طويلة ولكن دي حاجة عارضة وفي السن هذا السن بالذات وكل دقيقتين عايزة تخش الحمام يعني تعمل تحليل بول الأول ما لقيناش فيه حاجة عايزة تعملي بقى عايزين مش عايزة ندخلها في دوامة ال urodynamic آه.
والكلام ده يعني الأول نجرب الحلين دول النظافة الشخصية نعمل تحليل بول كويس وتحليل البول في البنات أو في الرجال له شروط يعني علشان نعمل تحليل بول مظبوط يا دكتور ليه؟
وسيادتك عارف ان طبعا آه، اول كميه بول التلت الاولاني ده ما ناخدوش خالص اه لان ده بيبقى ملوث بالميكروبات اللي موجوده على الجلد طيب.
ناخد التلت الاوسط ويبقى الوعاء نظيف ولا يخزن البول يعني يستحسن انك تودي العينه في المعمل يعني المعمل ياخدها منك هناك في حمام المعمل ويديك العينه او المك... حاجه اللي هتاخدي فيها العينه تبقى نظيفه ومعقمه لان لو هو لو هي مش نظيفه ما هيطلع فيها الت... صديد او او, أو ميكروبات الكلام ده للمعامل بقى ما هو برضه كلام هي- سعادتك المعالي.
ماشي بس هي برضه كمان ت- تاخد بالها من هذا الاحتياط يعني تروح لمعمل بيدي هذه الاحتياطات اه واخد بال حضرتك ب- وبالتالي النتائج بتطلع ان شاء الله الى الاقرب الى الصحه آه لو طلع في صديد بنعمل مزرعه وما نبصش بقى للمثانه العصبيه قوي في المرحله دي خوفا من انها تخش بقى في دوامه ال urodynamic والحاجات اللي هي آه كبيره ون- ون- ونحسسها انها عندها مشكله وقد لا يكون هناك مشكله أستاذنا الجليل يعني نريد أن نستأنف استخراج اللآلئ والضرر في موضوع الكلى وموضوع إعجاز الخلق فحضرتك كنا وصلنا لمسألة ال nephrons والمرشحات اللي موجودة في داخل الكلى وفي الدراع اللي نازلة اللي هي ال loop of Henle وكده هل حضرتك لسه فيه حاجة في هذا الأمر ولا ندخل في الحالب هو الامر ده كتير بس ان شاء الله إحنا عايزين نستفيد.
آه، احنا عايزين نجيب بالرسمه إن شاء الله هنجيب آه، الرسم إن لان شاء الله.
طبعا آه، عشان انا اتخيل أخي... يعني اعملها بايدي للمشاهد آه.
واقول الصوديوم هيطلع من هنا والبوتاسيوم هيخش آه.
من هنا هتبقى غير لما تبقى الصوره موجوده و... و...
لا الصورة هتيجي ولكن آه.
هو زي ما قلت لحضرتك عايزين آه، عشان منهج البرنامج هنا ان نبين الابهار والاعجاز في خلق الله عز وجل سبحانه وتعالى آه، وكيف آه، أن هذا النظام البديع في جسم الإنسان وهو عنه غافل يعني ربما الإنسان يعصى الله عز وجل وهو في جسده هذه النعمة التي ما إن يلهج بالثناء على الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار لا يوفيه حق هذا هو منهج البرنامج فاحنا مثلا آه، ندخل في موضوع ال- الجزء اللي طالع من الكلى هل هناك إعجاز علمي او اعجاز في خلق الحالب اللي هو الجزء اللي طالع من الكلى وداخل المثانه نعم هو الحالب عبارة عن أنبوب عضلي طوله حوالي 25 سنتي تقريبا بيختلف من الشخص الطويل اللي قوي للشخص القصير اللي قوي هذا الأنبوب عبارة عن ثلاث طبقات من العضلات ثلاث ثلاث ثلاث طبقات, من العضلات على الرغم من انه آه، رفيع يعني يعني قد يكون في حجم عود الكبريت او اتخن قليلا الطبيعي الحالب الطبيعي وهذا الحالب قد يتمدد الى ان يصل الى حجم القولون بنشوفه احيانا في العمليات حجم قولون ليه لانه مقفول من تحت والكلى عماله تدفع فيه فيتمدد مقفول بالحصو ولا معقول بالحص او ضيق بالهرسيا او اي سبب مم.
واخد بال حضرتك بيتضخم علشان ربنا ده ده برضه خلق فسوى وقدر فهدى ما اتقفلش وبعدين وقف الكلى لا حاول هو يعوض المشكله بانه يتضخم علشان يحجز اكبر كميه بول عشان ما يردش في الكلى فطبعا هذا الحالب حتى من الاعجاز الخلقي فيه ان هو مغذى دمويا بعشر مصادر للدم من فوق من الأورطة من الشريان بتاع اللي داخل على الكلى وهكذا ليه لأنه هو أنبوبة لو حصل ان الانبوبه دي مثلا نعم.
التغذيه الدمويه بتاعتها كانت ضعيفه في منطقه وماتت يبقى خلاص هيحصل ضيق في الحالب ولو حصل ضيق في الحالب تبقى مشكله كبيره فربنا عمل له عشر مصادر تغذيه علشان يفضل حيوي مهما تعرض حصوه تقف هنا ما ت- ما تموتش الجزء ده لا يبقى فيه تعويض دم داخل اه علشان الو- جدار الحالب يظل قوي نشيل الحصوه ترجع الامور كما كانت برضه هذا ال- ال- الجزء العضلي زي ربنا حضرتك في رفع عود الكبريت تقريبا في الطبيعي يعني وبيغذى بعشر مصادر, مصادر من الدماء دمويه وبعدين القوه وله العضليه ثلاث طبقات من العضلات آه، هذه القوة العضلية لها أهمية إنه أولا شغلته الطبيعية يحلب البول من حوض الكلى ولذلك اسمه حالب لأن هو يعني ليس سر التسميه البول لا ينزل من الكلى إلى المثانة بحكم الجاذبية لا وإلا وإحنا نايمين ده يفضل بقى البول آه، في الكلى ما ينزلش ده هو معلومه عظيمه جدا يا حالب- دكتور علي. يا حالب، ريت هو- تاكدها دي تاني يعني هو حالب بيحلب يحلب يعني قوه عضليه بت- بتستحلب هذا البول الى الى المثانه وبقوة مش مجرد انه داخل يعني لا طبعا وبقوة وب- وبتعدد من اثنين لست مرات في الدقيقة ب... يعني بتعتمد ده على زي عضلات المريء كده يا دكتور علي زي مثلاً.
عضلات المريء بس طبعا لها يعني يعني, مختلف يعني عايز اقرب آه.
المساله اه طبعا فطبعا لما بيبقى البول يفرز في حوض الكلى ويزداد الضغط في حوض الكلى هذه الزياده في الضغط في حوض الكلى بتستحث اعصاب الحالب لان تعمل فالحالب يعمل ال peristaltic waves بتاعته او الحلب ده سبحان الله يقوم يشد البول من فوق ينزله تحت الى المثانه طبعا ولذلك الحالب لو فقد اعصابه بنسميه atonic ureter الحالب اللي هو ما عندهوش ال tone او قوه الحلب او ال- الح- مم.
الحيويه بيعمل إيه العضليه بقى؟
بيبقى منس- انسداد انسداد طبعا بيبقى من التضخم في الكلى ممكن يفقد اعصابه ازاي يا دكتور علي أو- لا هو اما انها عمليه جراحيه بسبب جراحي او سبب عام في الجسم آه.
او اي حاجه ح- حصلت حواليه من التهابات تليفات يعني لها اسبابها الكثيره لكن لو حصل بيؤدي إلى هذا هذه المشكلة الاعصاب بتاعته دكتور علي autonomic ولا هو يعني sympathetic ذاتيه و parasympathetic.
sympathetic autonomic اه اه في سوما- جزء آه.
لكن هو مش فكرة- somatic يعني.
في لا آه.
هو ولذلك احنا ما بنحسش بيه الا في اه الله المرض يفتح عليك اه طبعا هو ال ال برضه القوة العضلية دي فايدتها ايه؟ إن لو حصواية صغيرة بيطردها الناس تقول لك انا نزلت حصوات نادر الح- الحصى لا يتكون في الحالب الا اذا كان في انسداد لكن طبيعيا حصوة الحالب هي نازلة من فوق من الكلى هو اصل الحالب ده شغال على طول حلب ايه اللي هيوقف ال- ح- حاجة تكون حصوة فيه الكلى فيها جيوب ممكن تركن شوية crystals أملاح في حتة يقوم تكبر تكبر مع الوقت تعمل stone حصوة لما تسرد بتنزل للحالب يقوم الحالب يعصرها ينزلها لما يعصر جامد عليها العين يحس بإيه بالمغص بالمغص يقوم يقول لك طبعا المغص الكل- الكلوي هذا المغص اللي الناس بتظن ان هو حاجة مزعجة هو في داخله رحمة لأنه ينبه الشخص إلى أن هذا العضو من جسده يحتاج إلى مزيد من الرعاية والاهتمام فيجري على الدكتور آه.
أن الدكتور علاج وربنا خلق الطب والدواء فالقوة العضلية اللي في الحالب بتسحب المية وفي نفس الوقت تطرد سواء كان حصوات أو أي جسم غريب يعني لو تجمع صديدي بيطرد لو شوية تجمع دموي بيطرد لو أي حاجة دخلت مثلا سابها الجراح أو حاجة صغيرة ما- ما- كده ممكن تطرد فهو لهذه المهمة كمان بقى حتة مهمة جدا من الإعجاز الخلقي في ال- في الحالب الحالب ده ما بيدخلش المثانة لطش يعني المثانة اهي مم.
مثانة اهي والحالب يخش لطش كده فيها لا ده ايوه حوالي 2 سم من الحالب بتخش في جدار المثانة بطريقة متعرجة متعرجة 2 سم مش مش الآن لو هي أيوة، أيوة.
جدار المثانة مش 2 سم ده أحيانا يبقى نص سم لكن هو داخل جدار المثانة 2 سم بطريقة متعرجة ليه؟
اه علشان لما المثانة تتملي يقوم ضغط المثانة يضغط على الحالب يقوم البول ما يرجعش
ده 6 فالف مثلا زي كده لازم ارتجاع البول يعني فالف مثلا يعتبر اه طبعا يعتبر ارتجاع فالف.
البول داخل الحالب مشكلة سبحان يسموها الله reflux.
سبحان الخالق لانه العظيم.
هو طبعا لما البول اللي نزل يطلع تاني يبقى الضغط في داخل الكلى هيزيد ضغط البول المفرز من الكلى وضغط البول المرتجع من من الحالب يبقى بدل ما حمل بقى حملين يبقى تمدد المثانه بيقفل هذا ال valve بيقفل هذا الف- ده في الطبيعي آه، ثم اه في الطبيعي آه، يقفل.
عشان ال- ال- وما ذلك ما ما يرجعش.
بيرتجعش ما فيش ارتجاع في البول عند الحالب الطبيعي هذا خلق الله نعم، هذا خلق فأروني ماذا خلق الذين من دونه أي أيوة والله يا دكتور علي فطبعا دي كلها يبارك فيك.
آه يعني لما تيجي تبص إعجاز فيها خلق تلاقي اعجاز آه في خلق هذا العضو البسيط اللي هو لو حصل فيه في اي جزء منه عطب يؤثر على سلام كفاءة الكلى تماما سبحان الله اه طبعا فمحدش بيلتفت كثيرا الى هذا الامر لانه طبعا اهو الواحد ماشي ويقول له خليها مسلمه سبحان الله والله بيذكرني هذا أن الإنسان لا يمكنه بحال أن يستغني عن الله طرفة عين نعم ويعني هذا أحبتي في الله من أسرار اسم الله القيوم يعني هذا الذي تحدث عنه أستاذنا الجليل الآن من أسرار اسم الله القيوم ما هو القيوم أو من هو القيوم يقول ابن القيم عليه رحمة الله أن القيوم متضمن لجميع صفات الكمال للأفعال اسم الله القيوم متضمن لجميع صفات الكمال للأفعال أن فعل الله ليس كفعل أحد فهو الكمال كله ما هو ده سر اسم الله القيوم فهو أنا لما بتذكر أو لما حضرتك دلوقتي ذك- ذكرتني بأن الحالب اسمه من الحلب انه بيحلب ال- ال- البول مش مجرد انه انبوبه ال- البول بينزل منه بالجاذبيه الارضيه لا لا ده ده في عضلات ثلاث طبقات عضلات ان شاء الله انت حضرتك هت- هت- تزيد هذا المعنى في الحلقه القادمه إن شاء ان شاء الله انا مش سايبك باذن الله عز وجل لغايه ما اطلع كل اللي جواك في هذا الابهار في الخلق ربنا يكرمك وإن شاء الله عز وجل بنتح... بنربط نربط بين هذه الحقائق العلمية التجريبية اللي هي اللي هي في البحوث العلمية وبين قضية التوحيد وكيف يعود الناس إلى الله عز وجل لأننا نؤمن إيمانا جازما أستاذنا الجليل أن الباب الأعظم للدخول في قضية التوحيد هو باب العلم بالله عز وجل بدون العلم بالج- بالله عز وجل كيف أعبد من لا أعرف وكيف أخشى من لا أعرف عنه شيئا هذه الحقائق وهذه السياحة المباركة في الجسد الإنساني الذي نؤكد عليه باستمرار مفادها العلم بالله عز وجل أن هذا الإله هو أحق من عبد وهو أحق من حمد وهو أحق من ذكر وهو أحق من شكر وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها هو الملك لا شريك له هو الأحد لا ند له سبحانه هو خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء حفيظ وهو على كل شيء وكيل قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم في نهاية هذه الحلقة التي أوشكت على الانتهاء سريعا نتقدم بخالص الشكر والعرفان والامتنان لأستاذنا الجليل أستاذ الدكتور علي فرج أستاذ ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف فرع دمياط الجديدة ونعدكم بمشيئة الله عز وجل أحبتي في الله أن تتعدد اللقاءات مع هذا العالم الجليل ومع أستاذنا الفاضل شكرا. نستخرج كل اللآلئ والدرر فيما يتعلق بهذا الجهاز الذي أرى أنني لم أتحدث أو لم أسأل فضيلته في إلا الفتات في هذه الحلقة وجدت أن المواضيع كثيرة جدا جدا جدا وسبحان الله يعني يعني سبحان الله فعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي كلمات ربي يعني يعني خلقه الإعجاز في هذا الخلق لو ظللنا العمر كله نبحث في هذا الأمر لمتنا قبل أن نوفي هذا الأمر حقه نسأل الله تبارك وتعالى في نهاية نص دقيقة طيب اتفضل حضرتك ضمن الإعجاز هل تعلم سعادتك وأنت سيد العارفين اتفضل أستاذنا الله يكرمك إن لما يحصل مغص نتيجة لحصوة أو حاجة في الكلية إن هذه الكلى يصدر إليها أمر بأن تتوقف عن إفراز البول لأن إفراز البول بالنسبة لها عمل شديد شاق وهي في مشكلة مشكلة الحصوة الحصوة أو الألم الألم فالتت...
يتوقف إليها يتوقف إفراز البول آه.
إلى أن يروح أو يزول هذا الألم وتبتدي تفرز تبدأ تاني تفرز ولذلك احنا لما بنيجي نعمل أشعة بالصبغة لعيان ونلاقي الناحية دي مش ظاهرة خالص نسأله أنت كان عندك مغص في الوقت ده لو قال سبحان هيغ- المفروض وقت ما كان عنده مغص ما ما كانش يعملش فيه الأشعة كده.
بالصبغة لأنها لا تفرز فطبعا ربنا سبحانه وتعالى مين اللي قال لها تتوقف جزاك الله كل الخير ويعني الأستاذ محمد بطريقي يلاحقني بانتهاء الحلقة نسأل الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه آه، وفي النهاية أشكركم جميعا أحبتي في الله على آه، حسن استماعكم وإلى لقاء قادم حول برهان جديد في إعجاز القرآن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إعجاز القرآن هدانا